والآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أشعياء 65 17 لأني ها أنا ذا خالق سماوات جديدة وأرضا جديدة فلا تذكر الأولى ولا تخطر على بال بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد فيما أنا خالق لأني ها أنا ذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحا فأبتهج بأورشليم وأفرح بشعبي ولا يسمع فيها بعد صوت بكاء ولا صوت صراخ ولا يكون بعد هناك طفل أيام ولا شيخ لم يكمل أيامه لأن الصبي يموت ابن مائة سنة والخاطئ يلعن ابن مائة سنة ويبنون بيوتا ويسكنون فيها ويغرسون كروما ويأكلون أثمارها ولا يبنون وآخر يسكن ولا يغرسون وآخر يأكل لأنه كأيام شجرة أيام شعبي ويستعمل مختاري عمل أيديهم لا يتعبون باطلا ولا يلدون للرعب لأنهم نسل مبارك الرب وذريتهم معه ويكون أني قبلما يدعون أنا أجيب وفيما هم يتكلمون بعد أن أسمع الذئب والحمل يرعيان معا والأسد يأكل التبن كالبقر أما الحية فالتراب طعامها لا يؤذون ولا يهلكون يؤذون ولا يهلكون في كل جبل قدسي قال الرب قلت لكم الجزء الأخير من أشعية كله فرايحي وبيكلمنا عن العهد الجديد وعن السماء آخر حتة دي تحسها سما بقى لما يقول سماوات جديدة وأرض جديدة ده احنا حتى عدينا العهد الجديد كمان السماء والأرض الجديدة وإن كان بعض الآباء بيقراها إن الكنيسة الجديدة عايشة في سماء وأرض جديدة مش بتبص للدنيا زي زمان إنما تنطبق بالأولى على ملكوت السماوات يعني ربنا هيفضل ورا كنيسته ورا أورشليم لغاية ما تبقى الدنيا كلها غير الدنيا خالص يعني شوفوا الأرض اللي احنا شايفينها مع جمالها والسماء الجميلة اللي فوق راسنا دي دي أقل كتير من اللي جاي لأن إن كان ده جزء من تسبيحنا السماء والأرض والطبيعة اللي جاي بقى ها أنا ذا خالق أنت لسه هتخلق يا رب قال لا لا كل اللي فات ده كوم واللي جاي ده كوم تاني اللي جاي ده أحلى بكتير من اللي فات فلا تذكر الأولى ولا تخطر على بال يعني إيه تصور كل اللي حصل في الدنيا ده يتنسي تماما وما ما تفتكرلوش خالص زي يمسح الله كل دمعة من عيونهم يعني مش هتفتكر أي يوم صعب عدى عليك مش هتفتكر أي لحظة مرة تعبتك والعواصف والبراكين وثورة الطبيعة الكلام ده بتاع الأرض الأولى بس مش بتاع الأرض اللي جاي بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد يبقى احنا فرحتنا على الأرض عشان كده احنا بنقول الأبدية بنبتديها هنا افرحوا في الرب كل حين إنما دايما الفرحة متعطلة بالضعف الجسدي بالمشاكل بالتجارب بالضيقات بالأحزان بالخطايا يعني نفرح وبعدين نقع ونفرح ونقع إنما بعد ما نخلع الجسد وتبقى الحكاية جديدة في جديدة أجساد ممجدة وسماء جديدة وأرض جديدة هنا بقى افرحوا وابتهجوا إلى الأب فيما أنا خالق لأني ها أنا ذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحا مش فرحا على فكرة يعني يبقى الناس دول فرح يعني في فرق بين انك تقول على واحد فرحان وبتقول ده الفرح بذاته واخدين بالكم يعني تحس انه من كتر ما هو فرحان ده هو ده عنوان الفرح فيبقى كل المنتصرين في السماء الفرح علامتهم وطبعهم وحياتهم زي ما تقول الله محبة والمسيحي محبة لا المرة دي يبقى المسيحي فرح وشعبها فرحا فأبتهج بأورشليم وأفرح بشعب هنا الفرح بقى جاي من ناحية ربنا كمان يعني السماء فرحة ربنا زي ما هي فرحة البشر دلوقتي احنا حزانة ووجعين قلب ربنا شوية انما في الابدية الحكاية فرح كل كلها ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء خلاص مفيش بكاء بكاء توبة بكاء وجع بكاء ضيق كل ده له وقته لكن في السماء لا ولا صوت صراخ ولا يكون هناك طفل ايام يعني ايه مفيش بقى الاماتيوريتي اللي هي عدم النضج اللي الطفولة هنا مش مقصودة في, في جمالها كفضيلة لا مقصود فيها واحد ما اكتملش جهاده لا لا واحد لسه ما بيحبي لا لا كله في السماء بيجري كله ناضج وما فيش العجز ولا شيخ يعني ايه ما فيش بقى العجز بضعف يعني في حاجة كده كاملة ما تعرفش توصفها هو حتى مش بيقول كله شباب لأن حتى كلمة شباب كلمة أرضية بتاعت معطيات الزمن ده في السماء الحكاية شباب اه بس مش بالمعنى اللي احنا متعودين عليه وبعد كده يقول ولا لأن الصبي يموت ابن 100 سنة يعني يعني الحكاية العمر ملوش ما يقصدهاش في حرفها طبعا ان المعايير والمقاييس كلها اتغيرت خالص ما بقاش في بقى وقت يعني ما تبقى صبي عمره 100 سنة في حاجة اسمها كده في واحد طفل يبقى عنده 100 سنة ويبنون بيوتا ويسكنون فيها برضه ده كله كلام بالرمز يعني ايه البيت الابدي بيت ما يتخلعش تاني دي قالها سليمان في جامعة آخر إصحاح لما قال لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي البيت الأبدي قال عنه بولس إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي البيت الأبدي ده بيت دائم لا يحتاج توضيب ولا تجهيز ولا تغيير ولا الخيمة دي لازم تتغير عشان كده بيشبهوا الجسد بالخيمة مش بالبيت البيت حاجة مستقرة وحاجة محترمة شوية لا في الحاف على الأرض مفيش بيوت كلها خيم إنما في السماء في بيت والبيت تسكن فيه وما تخلعوش تاني في الزمن ده اليهود أصلهم كانوا يعملوا إيه يبنوا ويغرسوا ويجي حد تاني يحط رجله في الأرض وياخد البيوت فكانت عملية يعني فيها ذل من زمن القضاء كده وزمن الملوك كده وفي وقت أشياء حصل السبي فيعني يبنوا ويعمروا ويجي واحد على الجاهز يشيل فعملية تغيظ وده اللي بيحصل في الدنيا انك ساعات تتعب وشقك يتاكل عليك او تعبك يروح منك او الشيطان يسرق عمرك الحاجات دي بتغيظ انما اطمن بقى في السماء مفيش حاجة زي كده مفيش حاجة تغيظ كل اللي عملته قاعد لك في السماء ورصيدك في السماء محفوظ وده اللي قصده المسيح لما قال ايه على الأرض ينقب سارقون ويسرقون ويفسد سوس وصدأ و ويغرسون كروما ويأكلون أثمارها يعني كل تعبك قاعد لك في السماء يمكن راح منك في الأرض يمكن لم تكافأ على الأرض يمكن الناس ظلمتك في الدنيا يمكن حبيت ناس وما حبوكش يمكن عملت خير وما حدش قدرك ما يهمكش في السماء ما فيش حاجة اسمها كده كأس ماء بارد لا يضيع أجره فتبقى مطمن بعد كده يقول لأنه كأيام شجرة أيام شعبي رجع تاني لتشبيه الشجرة يعني إيه أنت كنت صغير وكنت بذرة واتغرست وكبرت إنما بعد كده الشجرة بتقعد شايفها سنين طويلة قوي بتنسى بقى إنها كانت بذرة ما تشوف شجرة كبيرة تقدرش تتخيل ان دي كلها كانت حتة بذرة وبعدين نبتة وبعدين طلعت وبقت تتمايل مع الهواء المنظر النهاردة مش ما تقدرش تتخيل البدايات كان شكلها ايه ويكون أني قبلما يدعون أنا أجيب في السماء بقى إيه يمكن في الأرض تدعي وربنا يأخر شوية ويأجل شوية ويطول باله شوية وفي معايير كتيرة أنت مش فاهمها في السماء لأ الحكاية بقى إيه وجها لوجه فالموضوع مفهوش بقى زي زمان تنادي وتقول هو ربنا سامع ولا مش سامع لا اطمن وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع يعني من قبل ما تكمل الجملة تلاقي المسيح له المجد قصاده الذئب والحمل يرعيان معا دي برضو تنطبق على السماء ليه في ناس عاشت حملان انما في ناس عاشت ذئاب وفي الاخر خالص اتعدلت انما في الما في السماء تلاقي اللص اليمين واقف جنب داوود واقف جنب موسى الاسود واقف جنب ماري جرجس واقف جنب ابونا ابراهيم تشكيل عجب واحد عاش حياته كلها حلو واحد عاش حياته كلها وحش واحد شوية كده وشوية كده انما في الاخر كلهم اتقابلوا آه لا يؤذون ولا يهلكون في كل جبل قدسي يعني مفيش ضعف تاني مفيش تراجع تاني مفيش انهيار تاني عشان نختم التسبيح لازم نختم بالرؤية لانه اذا كنا بقى عرفنا ان التسبيح ده مستقبلنا دي حالة المستقبل التسبيح هو الوضع النهائي اللي احنا بنحلم بيه دلوقتي احنا بنتمرن عليه عشان لما ندخل نبقى ايه اصحاب بيت برضه ما نبقاش غرب لان في رؤية 14 يقول لم يستطع احد ان يتعلم الترنيمة مش اي حد يعرف يسبح في السماء الا ال 144 الفا الذين وابتدى يوصف الرؤية أكتر سفر في الكتاب فيه تسابيح وسفر الرؤيا هو مصدر التسبيح في الكنيسة كلها تسبيحة سكتة من الرؤيا تسبيحة زكساباتري من الرؤيا تسبيحة أجيوس من الرؤيا تسبيحة أليلويا من الرؤيا تسبيحة مستحق وعادل من الرؤيا كل التسابيح أساسها سفر الرؤيا حتى تسبيحة موسى الهز الأول مذكور في الرؤيا تسبيحة الرحمة هتلاقيها في الرؤيا تسبيحة الخلاص هتلاقيها في الرؤيا تسبيحة الطبيعة هتلاقيها في الرؤيا كل أنواع التسابيح موجودة متضمنة في الرؤيا إنما احنا بس هناخد شوية كده أفكار عشان نختم رؤية 21 على الآخر بقى خالص ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة يبقى اللي كان بيقول عليه أشعياء ان في ارض جديدة وسماء جديدة يوحنا شافها بعينه بقى واخدين بالكم اشعياء اتكلمنا عليها وحنسنا وشجعنا وقال لنا الحكاية جميلة قوي واستقرار ومفيش مكد مفيش خطية مفيش حزن هتبقى الحكاية فرح على طول وشعبها فرحا اورشليم بهجة وشعبها فرحا دي حالة السماء هو بقى شافها يقول رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا راحت لحالها بقى والبحر لا يوجد فيما بعد البحر دايما رمز الإيه للعالم البحر دايما رمز للعالم فما فيش مية مالحة بقى ما فيش بحر فيش امواج اللي كان بيحكي عليها ابونا تدرس بقى تلطش بقى ومفيش موج تعلى وتبقى خايف تغرق كل ده خلاص راح لحاله وانا يوحنا من كتر ما هو منبهر عاوز ي... يأكد الحقيقة فبيقول يا جماعة أنا شفت بعينيا أنا يوحنا رأيته تعرفين أكتر كلمة في سفر الرؤيا ورأيته لأنها رؤية فهي بتاعت عشرين رؤية في بعض كل شوية اتفرج على منظر جديد لأن المناظر ملهاش آخر ورأيت المدينة المقدسة أورشليم اللي قال عنها أشعياء إيه أجعل أورشليم بهجة وشعبها فرحا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها يعني ايه شفت بقى اورشليم نازلة زي العروسة كده اورشليم دي خربانة ولغاية النهاردة خربانة وفيها مشاكل وفيها دم والمسيح بكى عليها ويعني يمكن ما شافتش يوم عدل من وقت داود لغاية النهاردة ولغاية ما هيجي المسيح عشان تبقى دايما اورشليم اللي هي مدينة السلام مش هي دي اورشليم هي الكنيسه بقى هي كنيسه العهد الجديد دي اللي نازله من السماء الثانيه دي بتاعه الارض فلازم تخرب لازم تخرب انما اورشليم بتاعه السماء دي ما بتخربش نازله من السماء من عند الله مهيئه كعروس مهيئه كعروس بقى كلكم عارفين العروسه تقعد اسبوع كامل تفكر مش اسبوع ده بتقعد العمر كله تفكر في ليله يوم زفافها وهتلبس ايه وشعرها ازاي ومش عارف شكلها ايه وكلهم يتعطلوا عند الكوافير ويطلعوا عينينا في الافراح و... وتبقى محسوكة شعرايا شعرايا قال يعني الناس شايفة كل حاجة انما كل ده بيتعمل في العروسة الارضية اللي كم مسافة كم سنة هتعجز وتبقى يعني ذكريات انما هنا دي عروسة ما بتعجزش بقى فعشان كده الكتاب دايما يتكلم عنينا كعرايس الواحد هل بيجهز نفسه كعروسة للمسيح أجمل ما يزين العروسة التسبيح يعني النفس المهيئة دي هي أنها تكون دايما بتسبح من هذه الطالعة من البرية كعروس معطرة بكل بالمر واللبان وبكل أزرة التاجر كأعمدة من دخان بالمر واللبان وكل أزرة التاجر يعني إيه أعمدة من دخان دايما زي البخور كده في واحد حياته كلها بخور صلاة صلاة صلاة تسبيح والمر واللبان يعني ريحته حلوة للتسبيح برضه وكل أزرة التاجر يعني كل أنواع المجوهرات والمبيعات والنفائس الحاجات الغالية اللي مع التجار كل العطور الممكنة فيها دي كلها أنواع التسبيح وأنواع الصلب مهيئة كعروس مزينة لرجلها يبقى حاجة مهمة تاني اوعى تخلي التسبيح عشان الناس اوعى التسبيح يشغلك رأي الناس فيك لا مزينة لرجلها والعروسة المظبوطة تبقى كل اللي شاغلها عرسها لما يشوفها هيعجبه الفستان ولا لا هيعجبه شكلها ولا لا همهاش المعازيم خالص مش في دماغها لا التصوير ولا الفيديو ولا المعازيم ولا واللي في دماغه الكلام ده يبقى ايه عروسه نص نص بصراحه يبقى واخد مقلب الجدع انما العروسه الحقيقيه اللي فعلا بتحب عريسها كل اللي شاغلها يا ترى هيقول عليا ايه لما يشوفني مهيئه كعروس مزينه لرجلها مش مزينه لحد تاني وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا حد بقى بيستقبل العروسه بقى رئيس ملائكه كده هو ذا مسكن الله مع الناس هو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها له على فكرة ده وعد العهد القديم ووعد العهد الجديد بس ما يكملش غير في السماء يعني في العهد القديم قال لهم كده أنا كلكم إله وتبقوا أنتوا شعب طلعوا أي كلام جه المسيح وقال طب خلاص بلاش اليهود خليكم أنتوا شعبي وبرضه إيه مش حاسينها كفاية نقول عمال نقول إلهنا في وسطنا الآن يعني إلهنا بس مش مش طايلين جمالها لسه إنما تكمل في السماء بقى يبقى قصاد عينينا هو ده إلهنا وإحنا شعبه إلى أبد الأبد وسيمسح الله كل دمع من عيونهم يبقى النهاردة وانت بتسبح يجوز الدموع تبقى في عينيك بس في وعد ان التسبيح اللي في السماء فيهوش دموع في مزيج من التوبة والتسبيح على الأرض هتسبح ولسه في ضيق هتسبح ولسه في ضعف هتسبح ولسه النوم بيت بيشغلك هتسبح وانت لسه بتغلط كخاطئ معلش بس اتعلم تسبح من دلوقتي انما الوعد ان التسبيح مش هيتشال الدموع اللي هتتشال والموت لا يكون فيما بعد مفيش سيرة خالص مفيش حاجة اسمها حد يموت مفيش السيرة دي أسوأ سيرة في الدنيا دي هتتلغي خالص دي مش موجودة الكلمة دي ما بيفهموهاش في السماء ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديدا كله جديد في جديد فطبعا صعب يتوصف هيتوصف ازاي اذا كان حاجه جديده مش موجود زيها في الدنيا ما لم ترى عين ما لم تسمع باذن وقال لي اكتب فان هذه الاقوال صادقه وامينه يعني اكتب الكلام ده الكلام ده بجد حتى لو الناس مش متخيله ما هو يوحنا شايف بس مش عارف يعبر قال له طب اكتب بس اكتب الكلمتين دول وقول لهم على اللي هيحصل والكلام ده صادق وامين يعني هيحصل هيحصل فاكتبوا متخيلين ومش متخيلين دي يعني مش هتغير حاجة ثم قال لي قد تم هو شايف بقى المنظر في النهاية أنا هو الألف والياء البداية والنهاية أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنا والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بالنار وكبريت الذي هو الموت الثاني يعني جو التسبيح في السماء نقي جدا مفيش حد دخل غلط مفيش حد في رياء مفيش حد بيكذب لسه بيمثل التدين مفيش حد دخل عشان بس يتظاهر الكلام ده كله بقى بتاع الدنيا في السماء كلهم نقاوة كله أحلى من بعض ف الباقيين دول راحوا بقى لحالهم ومش موجودين يختم بقى سفر الرؤية بكلمة جميلة قوي رؤية 22 شاف منظر تاني أحلى وأحلى بتاع النهر الماء ده وشافهم تاني بيسبحوا ما هم ما بطلوش تسبيح طول الرؤية وبعدين بقى ايه عدد 16 رؤية 22 16 أنا يسوع مسيح بيتكلم بقى آخر كلمة في الكتاب فبيقول أنا يسوع اللي قاعد في السماء بقى يسوع ده اللي قاعد على العرش في السماء بيقول أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس يعني لازم تصدقوني هي مقصود بيها كده أنا يسوع اللي وعدت ووعدي صادق أنا وعدت إن جاي وجيت وعدت إن هفديكم وفديتكم وعدت إن أنا هنتصر وانتصرت وعدت هرعاكم وبرعاكم وعدت إني جاي هاجي وعدت بأبدية في أبدية فأنا يسوع اللي هو أنا هو هو أمس واليوم إلى الأبد فمحدش ما يصدقش أنا أصل وذرية داوود داوود إشمعنى داوود يجي دلوقتي عشان التسبيح يعني اللي عمل داوود اللي حط في قلب داوود التسبيح اللي خلاه مرنم إسرائيل الحلو أنا أصله إن كنت ابن ذرية يعني ابن واخدين بالكم أنا جيت ابنه بالتجسد بس أنا أصله أنا أصله فاهمين إيه أصله ده لا ده المسيح أصله يعني حقيقة التسبيح تكمن كلها في قلب المسيح نفسه المسيح هو اللي بيحط روح التسبيح في الناس والروح القدس هو روح التسبيح فأنا أصل داود و... و... وذرية داود كوكب الصبح المنير ده المسيح نفسه بقى ده مش الكواكب التانية كل كوكب واخدة نورها من المسيح إنما هو ده بقى النور الحقيقي كوكب الصبح المنير يعني ده النور الحقيقي والروح القدس والعروس اللي هي الكنيسة يقولان ايه تعالى تعالى ايه بصراحة يا تعالى سبح يعني ايه تعالى السماء تعمل ايه عشان تسبح الروح القدس بيقول في قلبك يعني كل ما تقرب تبقى انسان روحاني هتلاقي الروح القدس بيدعوك للتسبيح وكل ما تدخل الكنيسة هتلاقي الكنيسة بتدعوك للتسبيح فاهمين الفكرة فالروح والعروس يقولان تعالى ومن يسمع فليقل تعالى يعني اللي يجي منكم الكنيسة إما بدعوة روحه القد... الروح القدس في قلبه أو بدعوة الكنيسة يحب التسبيح يقول للي بعده إيه تعالى من يعطش فليأتي اللي عاوز يشرب يجي من يرد فليأخذ ماء حياة مجانا عاوز يشرب يجي يشرب ببلاش ما عندناش فلوس في الكنيسة مش هتدفع حاجة هتاخد طعم الحياة الأبدية ببلاش عشرين عدد عشرين يقول الشاهد بهذا نعم شاهد مين بقى الشاهد هنا يوحنا بيسمي نفسه الشاهد دايما يقول الشاهد بهذا نعم نعم يعني أمين فاهمين ازاي كلمة نعم يعني أمين أمين يعني أنا صدقتك يا رب أنا مصدق أن السماء كلها تسبيح ومصدق أن الروح القدس عاوزنا نسبح ومصدق أن الكنيسة كلها تسبيح واللي بيسمع بيقول للي بعده تعالى يقول الشاهد بهذا نعم يعني يوحنا قال للمسيح أمين يا رب أمين يعني خلينا نوصل يا رب أنا مصدق فهم المسيح قال له إيه أنا آتي سريعا قال له طب أنا جاي بسرعة فأم يوحنا رد خلي بالكم الصدر ده حوار والتسبيح كله حوار فهو ابتدى بكلمة أمين أنا مصدق إنك جاي يا رب فالمسيح قال له وأنا جاي بسرعة فقال له أمين يعني أحلى وأحلى يا ريتها بسرعة بسرعة امين بس المرة دي تعالى ايها الرب يسوع مش ما هو اللي يسمع يقول تعالى فاهمين ازاي فيوحنا سمع فقال ايه تعالى بس طلعت تعالى مش للناس دي تعالى يا رب فاهمين الفكرة يعني من من يسمع فليقل تعالى يعني اللي يسمع كلام عن التسبيح لازم يجي في قلبه يقول ايه تعالى ايها الرب يسوع وتعالى يا فلان قابل الرب يسوع فاهمين المعنى يبقى كل شخص ابتدى يفهم السما شكلها ايه وابتدى يدوق طعم السماء من خلال التسبيح هيقول تعالى بطريقتين يقول للمسيح تعالى بسرعة ويقول للناس تعالوا انتوا كمان بسرعة ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب نعم أنا آتي سريعا أمين تعالى أيها الرب يسوع نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين